الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فمرحبا بكم أيها الإخوة وفي الحقيقة قد طال الفراق وإن لم يكن كثيرا إلا أن الإنسان حينما يفارق أحبابه ولو لحيظات فإنه يشعر بأن اللحظة من هذه اللحيظات تمر عليه كاليوم أو أكثر وهذا كلام لا مبالغة فيه فكما قلت لكم قبل ذلك أن اعتقادي في هذه الجموع الطيبة الطاهرة المتوضئة النيرة أنهم صفوة الناس وهم بركة في كل مكان كما سأحدثكم إن شاء الله عز وجل عن هذه الرحلة الطيبة المباركة وأود أن تسمحوا لي اليوم أن أقطع ما كنت قد ابتدأته من كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله لهذه الهليهة اليسيرة في هذا المجلس فقط حتى أقدم لكم تقريرا عن حجة الإسلام حينما رزق الله عز وجل وأكرم بمنه وفضله وكرمه ودفعه وإكرامه سبحانه وتعالى فحملني كي أحج وهذه هي حجة الإسلام وكما يقال ليس الخبر كالمعاينة بمعنى أيها الإخوة أن الإنسان إذا جاء يريد أن يقرأ من كتب الفقه حتى يستخرج فوائد الحج فيكون بينه وبين الذي قد حج بالفعل ورأى بعينه البون الشاسع ومن ثم فما جئت اليوم لأحدثكم عن شيء من فقهيات الحج مثلا أو من سلبيات الحجيج مثلا وإنما جئت أحدثكم عما رأيته بعيني وأفعمت به والمرء إن كان يريد أن يكون ناصحا لبني جلدته وأمته فينبغي أن, يكون أن تكون عينه كالكاميرا تصور كل شيء لمصلحة هذا الدين هذه هي الواقعية أن ننزل واقعنا أن ننزل ديننا على واقعنا لا نتحدث إلى الناس من برج عاجي ولا من حلم هلامي إنما نتحدث من الواقع وقد استفدت فوائد كما قلت لك رأيتها بعيني وليس الخبر كالمعاينة ليس الخبر كالمعاينة فسطرت هذه الفوائد في الحقيقة وهي وإن كانت جمة وكثيرة إلا أنني سطرت ما يعني عنا لي منها وأثر في وكنت أراه عظيما جليلا إلا أن الحج في الحقيقة هو مدرسة كبيرة الحج مدرسة كبيرة ولذلك قال لي بعض إخواني من الله عز وجل في رمضان الفائت فكنت في أكثر هذا الشهر هناك فقال الفترة باعتبار الفترة الطويلة ما تقول العمرة خير أم الحج يعني لقيت قلبك في هذا أو ذاك فقلت له لئن كان الإيمان مداوما لنا على مدار شهر في العمرة فقد ارتفع الإيمان في خمسة أيام حتى جاز الخط الأحمر فقد كان المرء في بعض المواضع وأصدقكم القول في بعض مواضع الحج يرى أن صدره لا أقول ينشرح لمنى أو لمزدلفة أو حتى لعرفات وإنما رأيت صدري منشرح للعالم أجمع أحسست فيه بانشراح عجيب أحسست فيه بهذا الأثر إذا نزل الإيمان في القلب انفسح وانشرح وإن كان هذا الأثر يتكلم فيه بعض أهل العلم انفتح وانشرح هذا هي الشرح فلئن كان الإنسان وقد جعل الله لكل شيء قدرا لا يس- لا يستوي المعتمر والحاج قط قط لذا نبه النبي على أن الحجيج اصطفاء الله عز وجل دون المعتمرين مع أنهم اصطفاء الله أيضا مش كل الناس بتذهب إلى هذه الأراضي لكن الحج فريضة شاقة في طياتها الإيمان عشان كده عندنا فائدة عنوانها ليس الإيمان بالرأي وإنما بامتثال الأمر كما سيأتي إن شاء الله عز وجل دونك عشر فوائد حصلها هذا الضعيف وأنا أوصيك الآن أن تحصل من أهل العلم أيضا من مشايخنا وعلمائنا الذين سطروا وقالوا عن فوائد الحج حتى إذا ذهبت لا تجد دهشة هذه من الوصايا الهامة لأن بعض إخواننا إذا نزل هذه الأراضي في حج أو عمرة فإنه يدهش فلا يخرج الطاعة كما ينبغي يدهش يعني بيشعر ب... ب... ب... اتصدم تعلم حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه لما دخل واغتال الرجل ال- التاجر اليهودي أبا رافع بيقول ضربته ضربة في ظلمة الليل فصرت بعدها دهشا معقول أنا أكون ضربت أبو رافع فعلا دهش عشان كده ضربه ثلاث مرات مفيش ضربة جت فيه كويس إلا الثالثة قضت عليه مع إن هو هو ضرب الرجل اللي كان خالد الفزاري الذي جمع النبي صلى الله عليه وسلم ضربه ضربة أطنت بعنقه من قاعدته كأنما خلق من غير عنق أصلا ضربة واحدة طب إيه اللي خلاه دهش في هذا الموضع لأنه ما كانش متوقع أن ممكن أدخل في ظلمة مش متوقع أن ممكن أظهر بأبي رافع هؤلاء اليهود عندهم حصون نص الله عليها حصون فما كانش متوقع أن ندخله في هذه السهولة كذلك بعض إخواننا تلاقيه لما يدخل هذه الأراضي قاعد يبص حواليه عايز حد يفوقه عايز حد يقرصه أنت نزلت بالفعل وعليها لا تخرج منه العبادة آه، لا تخرج منه العبادة على وجهها فمن مصلحتك الآن أن تجمع مثل هذا الكلام مما استفدته أيها الإخوة الإمعان في قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة الخيرة لربك فقط ليست لك والتسليم بالقضاء والقدر هو من أعمق الإيمان إذا أردت أن تختبر إيمانك أو إيمان غيرك فانظر إليه في مواضع القضاء والقدر قال ابن مسعود رضي الله عنه إني لأستيقظ وما من شيء أحب إلي من مواضع القدر يستيقظ لا يجد في بيته مال مثلا لا يجد في بيته يجد شيء من الضرر وقع عليه يجد هو ده مواضع القدر ما من شيء أحب إليه من ذلك لأنه فرع على حب الله عز وجل الحجيج اصطفاء الله اصطفى الله عز وجل هذه هذه الصفوة وهذه السلة وقد رأينا ذلك بعين رؤوسنا لا أقول لك الآن أدلة وإن كانت الأدلة متوافرة عندنا إنما أقول لك ما رأيته بعيني أيضا هناك قوم حدثت عنهم يصنفون في بلادنا من رجال الأعمال لو شاء أن يسافر بطائرة مخصوصة لسافر طائرة تقلع لأجله فقط لفعل طب الرجل ده يكره الحج أبدا مش جاي له مزاج يحج الش- السنة دي أبدا بل قدم الورق عمل الورق وقدمه وله التسجيلات والمعارف يعني ما من أحد يظن قط أن هذا لا يحج ومع ذلك تلاقي الناس يتحدثون يقولون فلان والله كان معاه كان معاه الباسبور الأحمر بتاع رجال الأعمال ما خرجش السنة دي قهر قضاء لله عز وجل عشان كده هؤلاء الذين خرجوا كان ينبغي أن يستشعر هذا فلا يضيع وقته في فئة من وإن كنت أنا ما جئت اليوم إلا لأذكر فضل أمتي مش عايز أذكر مثالب في الحقيقة لما رأيته وأفعمت به من قوم الإيمان في جذر قلوبهم أمة عظيمة جدا هذه الأمة ولذلك ما استطاع أحد أن يكسرها قط كما سأبين لكن ما أردت الآن أن, أن, أن, أن أذكر شيء من المثالب إنما اجعلوها عارضة بين قوسين أن هناك من يجلس مثلا في ليالي منى التي أشبهها بمعسكر كبير جمع الله عز وجل فيه المسلمين والله الناس يا أخوانا لما ذهبنا إلى مكة بعد ذلك وتفرق كل إنسان في غرفته بفنادقه كانوا يتأسفون الواحد بيشوف التاني على السلم ولا هو طالع في أسانسير ولا بقى يقولوا لي كده فين أيام فين الأيام بتاعت منه أيام ما كنا قاعدين مع بعض قاعدين مع بعض في مكان واحد مغلق م- خيمة كبيرة قاعد فيها 50 60 70 80 100 واحد حتى لو لم يكونوا يفعلوا شيئا تلاقي المؤمنين عشان كده هنقول ان ت- تصير الوحشة بيني وبينكم وبينكم وبين أنفسكم بسرعة تلاقي المؤمنين فقط إيمان أنه يلتقي بس إيمان فربك عز وجل يصطفي ما من أحد له معه خيرة وال- ولأجل أن اللقات كثيرة فاسمحوا لي أن أ- يعني أخذها على عجالة لكن كما نقول الحر تكفيه كلمة قص علي هناك حكاية في غاية العجب محاسب اسمه أسامة المحاسب ده كان الشيء اللي مؤرقه في حياته ان في واحد معتوه مو- م- موتور مجنون على باب العمارة عنده راجل محاسب وله هيئته الاجتماعية يركن العربية يلاقي المجنون ده طلع مسلط عليه تعال يا أسامة انزل يا أسامة راجل أستاذ محاسب يعني ليه وضعه هيئته وموظفين تحت إيده وده تعال يا أسامة امشي يا أسامة اطلع يا أسامة وربما أهانه أسامة ده جلس مع بعض أصدقائه من أصحاب شركات السياحة اللي بيخرجوا الحج والعمرة قال له ايه رايك يا اخي ما تطلع حج السنه دي قال له ماشي موافق طب عايزين كذا خد الرجل بيقول انصرف الى بيته وهو لا يدري انا حدثني صديقه بذلك انصرف الى بيته وهو لا يكترث كثيرا يعني جت جت ما جاتش مش في دماغه الحجه قوي يعني انما هو اصطفاء الله عز وجل طب هنا معلش نقف طب اللي اصطفاه لما هو مش في دماغه حجه ما في ناس متشوقة بتتحرك هنا ليه اصطفاه لما مش في دماغه انه يحج لأنه كما ذكر ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل من حلمه وكرمه ومنته ربما سددك وأماط عنك السوء والشر والسيئات دون أن تريد أنت من نعمته عليك النبي صلى الله عليه وسلم لما كان الله عز وجل يؤهله لهذه المرتبة قال إيه قال أتي كنت أرعى غنما ما من نبي إلا ورعى الغنم وكنت أرعى الغنم فخرجت إلى شعب كذا وكذا فسمعت بعرس في قريش فقلت لغلام صديق معي كن ها هنا حتى آتي هذا العرس فأسمع كما يستمع الشبيبة زي ما الشباب ما بتسمع أنا شاب زي زيهم فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم قال فضرب الله علي النوم فما سمعت شيئا وما أيقظتني إلا حرارة الشمس أحاط ولا لا لو انت عندك وقت بس تفرغه لربنا كنت علمت كيف أحاطك سبحانه وبحمده من مضلات الفتن بفضله وجوده لا بشيء كسبته بيدك ولا جدت به بيمينك بل ربما كنت مقصرا وعاصيا ومش وطريق إلى الله مش في دماغك ومع ذلك يسددك سبحانه وبحمده مما يزيدك له ودا ومحبة رجع أسامة ده في نفس الليلة ومش في دماغه مسألة الحج كما قلت لك إنما شبت مشاعره إلى الغاية بالحج ليه بسبب إيه بيقول ركن السيارة جنب البيت كالعادة ونازل بقى مستني صاحبنا ده هيهزقني شوية واطلع فنزل من سيارته لقى الراجل دخل عليه وقال له ازيك يا حاج أسامة ده لا سمع حديث ولا سمع حاجة ازيك يا حاج أسامة اوعى تنسى وانت راجع تجيب لي طاقية وجلابية الراجل بقى يسأل على الحج كل يوم وطلع وكان يحج هذا العام ربك يخلق ما تم أنا أستفيد منها إيه هنا التسليم قال سفيان بن عيينة سسنا ربنا كما شئت ما تعرفش يا أخي تبقى م- م- سا- ساكت ربك يخلق ما يشاء ويختار ليذم المرء منا نفسه ورأيه ويمدح رأي ربه عز وجل دعه يسوس لك سبحانه وبحمده ثانيا كما قلت لك نحن أمة عريقة بعت لي رسالة وأنا جاي دلوقتي الفيلم الدنماركي اللي اسمه الفتنة خرج يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويا ريت نتكلم ونتحدث احنا مش هنعمل أبواق للفتن يا اخوانا احنا مش هنعمل أبواق للفتن ده رجل مغمور وبلده مغمورة والذين يستمعون إليه حثالة وقلة اشتغل أنا بقى بوق وميكروفون من فقه الفتنة أن تسكت حتى إذا ما شاع الأمر وجدوا زود القشاعم الدراغم خرجنا عليهم لا نلوي على شيء لا نلوي على شيء يومها لكن ليكن عندك فقه لحسن تبقى أنت ميكروفون لصاحب الفتنة تبقى أنت اللي شهرته وهذه الآفة من آفات الإنترنت الإخوة اللي قاعدين دايما على البتاع ويفضل ينشر الأمر خبر كمثل هذا أنا ما سمعت به وأكيد في ملايين الناس ما سمعوش به أكيد أكثر اللي قاعدين دلوقتي أول مرة يسمعوا منه ولا نعرف فتنة ولا مش فتنة هم إيه بتوع الكلاب دول اللي هنسمع منهم ينالون من رسول الله ونريد أن نزيد عنه لا ده هذه الأمة بها عراقة يعني أنا فهمت كما فهمت قول الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار كما أم- أمعنت في فهمها أمعنت أيضا في قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس حضرني والله أيها الإخوة ما قاله المقداد بن الأسود الكندي رضي الله عنه يوم بدر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر قام النبي صلى الله عليه وسلم وكانت كتيبة الناس هم الأنصار المهاجرين قلة لكن كتيبة الناس هم الأنصار فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقال أشيروا علي أيها الناس فقام أبو بكر المهاجري وتكلم فأحسن ثم قال رسول الله أشيروا علي فقام عمر المهاجري فتكلم فأحسن ثم قال أشيروا علي وبيكرر ليه أشيروا علي لأن الأنصار قالوا له نمنعك مما نمنع منه أبناءنا ونساءنا وعيالنا لكن إذا أتيت إلى بلادنا لكن طول ما انت بره مالكش علينا قتال ما ندفعش عنك فظن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فهموا ذلك أن طول ما أنا بره البلد خلاص لا يدفع لا تدفعون عني فأراد أن يستثبت منهم لحفظه لعهده وميثاقه صلى الله عليه وسلم فقام المقداد بن الأسود الكندي وقال يا رسول الله والله لو استعرضت بنا البحر أنا شوف غزوة بدر دي خطبتها قبل كده مرات وقرأتها أكثر من مرة وأمعنت النظر فيها أكثر من مرة إنما الكلمتين بتوع المقداد بن الأسود دول ما أحسست بهم إلا في الحج حين رأيت هذه الأمة العريقة الفاضلة يقول والله لو استعرضت بنا البحر يا رسول الله لاستعرضناه وخضناه معك ولو أمرتنا أن نسير معك إلى برق الغماد ده كان أبعد موضع يظنه العرب لسرنا معك لا يتخلف منا رجل واحد ثم قال بقى هم الكلمة دي للشاهد بقى قال والله لا نقول لك يا رسول الله كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون وإنما نقول لك يا رسول الله اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون أمة متسقة متسقة الإيمان في جذر قلبها خلقة وفي صلب أخلاقها خليقة أمة في غاية العراقة لا, لا بقى فيلم الفتنة ولا أمم الغرب برمتها تستطيع أن تكسرنا واسألوا التاريخ يجيبكم ولا أمم الغرب برمتها تستطيع أن تكسرنا نحن مارد يجوز عليه أن ينام لكن لا يجوز عليه أن يموت قط إلا بانتهاء هذه الدنيا قدر الله على هذه الأمة ذلك لأن في الحقيقة برضو هذا الكلام من الأشياء المهمة التي أردت أن أتحدث بها لأني وجدت بعض المثقفين في هذه السفرة جلس معي وقلت له سل التاريخ قال لي ما سألش تاريخ أنا هتسول أتسول إيه دول آبائي وهؤلاء لا زالوا يلمعون في ماركس ولينين وهؤلاء السفلة الذين هي الذين أخرجوا لنا أفكارا من زبالات أفكار الناس الأفكار اللي هي أودت بهم حتى الأفكار الاقتصادية لا أقول لك أفكارهم في ال- ال- الاجتماعية التي تف- جعلت ال- ال- ال- العلاقات بين الرجل والمرأة علاقات زنا وخنا حتى تفشى فيهم هذا صاروا كالأنعام وأمم من الأولاد لا يعرفون أبائهم لا ده حتى في الم- المسائل الاقتصادية اللي هي تتكئ على عقل راجح واستحضار للمعطيات اللي اكتشفها الاقتصاديون ومع ذلك انهار اقتصاده أو أوسخ شيء وصل إليه التعامل بالربا دي أحسن علاقة اقتصادية أوصلها في حياتي أن أتعامل بالربا الربا اللي كانت قريش عارفة أنه حرام قريش بيعبدوا الأصنام شوف بقى تخيل ال- الذين يدعون الثقافة والحضارة قريش أفقه منهم لما أرادوا أن يبنوا البيت ليه قصرت بهم النفقة ليه عشان إيه ما كانوا يقدروا يجيبوا فلوس تلاقي حجر الذي يسمى بحجر إسماعيل ده بقيت بناية الكعبة عشان كده لا يجوز لك أن تطوف من داخله إنما تطوف من خارجه يبقى الكعبة شكلها كده مستطيل وفيها نص دايرة من فوق كده ده شكل الكعبة الحقيقي طب الحجر ده ربعه مبني والباقي فين قصرت بهم النفقة طب قصرت بهم النفقة ليه لأنهم أخذوا على أنفسهم ألا يدخلوا في البيت إلا مالا حلالا فتواصى بعضهم إلى بعض ألا يدخلوا فيه أموال ربا ولا مهور بغايا يعني ده كان مع- معروف عند قريش الجاهلية شوف إلى- هؤلاء الذين يدعون الإق- الحضارة يريدون أن يسحبوننا إلى وراء وراء وزي ما بيقول القائل وفسر الماء بعد الجهد بالماء عمل لنا ابحاث وكتب وبتاع لحد ما في النهايه فسر الربا يقول لك اصل الربا بقى في الحقيقه عارف ايه هو اه هو بقى الربا ده اخر ما وصل وفسر الماء بعد الجهد بالماء زي الشاعر بيقول كاننا جلوس حولنا كاننا كنا جلوسا حولنا ماء كاننا جلوس وحولنا الماء جا- قال ايه جديد ده خد طرفه الحج عشان شكلكم بتناموا سيبناكم شوية أخ اتصل بيا امبارح قال لي نفسين نفسيتنا خلاص طغت علينا بعد ما كنا لجمناها قلت له إن شاء الله أجيب العصاية وأجي لك بكرة حدثني بعض بعض م- مشايخنا بالأمس حكاية عجيبة خالص اللي هو فسر الماء بعد الجهد بالماء الواحد لما يعلق على حاجة يعني طا- أن طالبا المدرس سقطه فإيه سقطته ليه يا سيدي؟ قال لك الطالب ده كل المواضيع اللي انا اكلمه فيها يدخلها في الجمل اكلمه في اي حاجه يدخل فيه الجمل قالوا له ازاي الكلام ده ضرب لنا مثال قال له حضرتك مثال انا بقول له اعمل لي موضوع انشاء عن الكمبيوتر فكتب الكمبيوتر هو آلة حديثة يجوز للمرء أن يخزن فيها أفلاما ويجوز له أن يخزن فيها أيضا فيديوهات ويجوز له أن يخزن فيها صورا ومن أعظم هذه الصور الجمل والجمل هو دابة صحراوية آه، هي تسمى سفينة الصحراء لأنها تحمل على ظهرها كذا جو- بقى إيه ساب الكمبيوتر وقعد يتكلم في الجمل طب مثال تاني قال لهم مثال تاني قلت له اكتب لي موضوع إنشاء عن الطيارة والصواريخ والعلم الحديث وكيف أن الناس بدأت تقطع زكاتها بالموضوع الإنشاء الطيارة فالطيارة هذه آلة من حديد اخترعها الإنسان تطير بين السماء والأرض وهي تضاهي في الزمن القديم الجمل والجمل هو دابة تسير في الصحراء تحمل على رأسها المتاع وهي دابة صحراوية فعلم الطالب ان هو سقط بسبب الموضوع ده فراح بعت لمدير المدرسة كتب إلي وقال المدرس المدرس الخاص بي أراد أن يعني يرسبني وكذا وكذا وأنا في الحقيقة أعذره لأنه صبر علي صبر الجمل والجمل أيها المدير أو ده فسر الماء بعد الجهد بالماء ادي ال- ال- انا انا لا اقول هذا الكلام مثلا ان انا بتحامل احنا عندنا الولاء كل الولاء لديننا كل الولاء لديننا يقول لك انت متعصب للاسلام اه ما انا اتعصب ليك انت يعني متعصب للاسلام طبعا شريعه الله عز وجل الفزه لكن هو ده عوارهم اهو ظهر هو امام العالم اجمع أمتنا هذه لا تنكسر أيها الإخوة الإيمان في قلب قلبها راسخ خلقة خلقة فطرة وهذه أيضا لعلها أن تكون يعني رسالة لإخواننا الدعاء إياك أن تستيئس أحدا قال الله عز وجل إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق شوف الجملة المعترضة بيتكلم عن إيه أصحاب الأخدود مسك واحد وقال له خش النار برجلك أي فجر هذا أي فجور ده اللي يقول له خش برجلك النار اقتحموا النار بأنفسهم قال ابن عباس من قرأ هذه الآية وآيس الناس بعدها فقد باين القرآن أو تبرأ من القرآن مع ذلك دعاهم إلى التوبة دعاهم إلى الإنابة إلى الرجوع إليه أمة في غاية العراقة أمتنا وكما أقول لك سل التاريخ أي بس كلمة تحرك هو كيف انتصر صلاح الدين على الصليبيين الذين كنسوا الدنيا كيف انتصر سيف الدين قطز على التتار هذه أنكى وأشد انتصر عليهم ازاي هؤلاء الذين أخذوا الأرض كلها في أربعين يوما حتى قال الناس هؤلاء أجوج ومأجوج كان الناس م... شوف ابن كثير بيقول ايه مش هقول لك مرعوبين بالبق ابن كثير بيقول ايه في البداية والنهاية يقول دخلت امرأة في زقاق به ألف رجل ألف رجل محشورين كلهم خايفين امرأة فدخلت فنظرت إليهم فقالت قوموا فقاموا جميعا ثم قالت اجلسوا فجلسوا جميعا ثم قالت اضطجعوا فاضطجعوا جميعا على جنوبهم ثم قالت مدوا رقابكم حتى أدخل فآتي بالسيف فأذبحكم جميعا فمدوا رقابهم شوف الرعب لدرجة ايه ألف واحد واحدة ست اللي عملت يوم كده طب انتصر ازاي بس خاطب هذه المضغة أصل الإيمان ده بس خاطبه فقط قام هذا الرجل ووقف بين الصفوف ويقول وإسلماء ويبكي ما قدرش يتمالك سيف الدين نفسه قال وإسلماء وبكى فلما راه الناس صارت الحمية في قلوبهم وحتى كان ما كان وكنسوهم كنسا إلى خارج مصر ثم أكمل الظهر بيبرس التاريخ مليء إيمان يتحرك من الأمس وأنا يحضرني قائد سلطان قل من إخواننا من يعرفه عشان كده دائما بندعو الإخوة أن يقرأوا التاريخ عشان ما تبرؤوش منه زي المثقف اللي قابلني ده يعني هو قاعد بيتبرأ من التاريخ ويقول لك احنا مش احنا عايزين نعمل احنا من عندنا طب احنا لا نستطيع ان نصنع الا على منهاج اسلافنا الذين ساروا في الطريق قبلنا لا ما تقوليش اسلافنا وبعدين قعد معاه بعض اخواننا من الاقصر فاهم بقى في في الاثار والفراعنه والكلام ده لقيته دارس تاريخ توت عنخ امون كله والله العظيم يا اخوانا دارس تاريخ توت عنخ امون ما هو كده ما ابتدع الناس بدعة إلا أخذت منهم سنة أنا رأيت رجل في المسجد النبوي ورأيت الحديث ده بقى يعني شرح هذا الحديث رجل قاعد بيتكلم مع اتنين كده وبعدين أول ما المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله يعمل كده ويحط على عينيه بالإبهامين يقبل الإبهامين ويحط على عينيه هذه بدعة منكرة ما صنعها أحد انت عارف الراجل ده لما عمل بقى يعمل كده عندما يذكر النبي في الأذان أي أيوة والله العظيم أول ما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الأذان عارف بقية الأذان قاعد يتكلم على جنبه شوف يعني ترك السنة المتفق عليها وجاء ببدعة وسحبت منه الراجل ده فضل يتكلم عن توت عنخ آمون لحد ما أنا ما اعرفش بقى من أنا مش عارف كانوا بيضحكوا عليا ولا حاجة لقيتهم بيفسروا إيه تخيل كلمة إنجيغة قلت له دي كمان ليها دعوة بال بالفراعنة وأصل مش عارف إن فرتيتي سابت الدنيا وسافرت هي وجوزها اللي كان لقى مش عارف قال لك في اله واحد للكون وما شهدش وما عملش وطلعوا مشوا مش عارف من على طريق ايه وكانوا راكبين حمار يعني انت دارس كل هذا وتجحد تاريخنا اللي هم اعظم رجل فيهم مشرك يعني هو حتى الراجل اللي بيقول ان هو وصل ان اله واحد ده قال انا اظن ان الكون اله واحد قالوا له مين قال انا طبعا القوم قالوا له طبعا الناس الكهنه بياكلوا عيش من الموضوع ده لما يكون في كام اله كل واحد حاطط له اله في البتاع والناس تيجي تدفع فلما تبقى اله واحد يبقى انت بس حاربوه ف... ف... فمشوا ساب لهم البلد وما يعرفوش راح فين لحد النهارده ادي اقصى ما وصل اليه هذا بقول لك محمود ال- الإمام بقى اللي في القلب اللي بقول لك عليه لما ذهب محمود بن سبكتكين ده قائد سلطان عظيم جدا كانوا يشبهونه بعمر بن عبد العزيز محمود بن سبكتكين ده فتح الهند فلما فتح الهند جيء له بصنم كان في الغنائم أعظم صنم عند أهل الهند الذين يعبدونه ونرجو أن يكون ذلك في موازين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وموازين أصحاب الذين ولجوا الهند كالقاسم بن محمد وإيه ومحمود بن سبكتكين هذا لأن الآن الهنود الآن آه، سأحدثك أنا عن رجل هندي عمل إيه دلوقتي فدخل محمود بن سبكتكين وأخذ هذا الصنم فجاءه قادة الهند وقالوا له ندفع ونبذل لك فيه ما شئت من الأموال لكن أعطنا إياه كان ده الذهب اكمنه ذهب يعني سوى ألف نديك احنا عشر تلاف مئة ألف بس ادهولنا ده رمز مقدس عندنا هي دي بقى الأمة عند الفتح والغلبة والوقت ده كان السلطان أعظم من الخليفة يعني الخليفة بقى موضوع موجود بس صورة منظر بس إنما السلطان أعظم منه في الحقبة دي السلطان كان بيبقى أعظم منه فمحمود بن سبكتكين ده السلطان فلازم يقوي شوكته لحسن الخليفة يدهسه في خضم هذه الشهوات تحرك الإيمان فانتفض محمود وقال لقائله هذا وينادى علي يوم القيامة قم يا ابن سبكتكين يا من بعت الأصنام لا والذي نفسي بيده بل ينادى علي قم يا محمود يا من كسرت الأصنام ثم قام فكسر الصنم يعني أنا هنتفع بيه ولا أنت تنتفع بيه محمد إقبال شاعر البنجاب العظيم عناه بقوله كنا نرى الأصنام من ذهب فنكفأها ونكفأ فوقها الكفار لو كان غير المسلمين لحازها كنزا وصاغ الحلي والدينار لو واحد غيرك كان يقصد محمود بن سبكتكين إيمان معركة ملاذ كرد الرهيبة المسلمين كانوا 12000 والروم كانوا 600000 ده حاجة ما فيش تكافؤ خالص وراجعين من حروب وتعبانين وأسفار وكان عليها القائد التركي المهيب ألب أرسلان ألب أرسلان ده كلمة بالتركية معناها قلب الأسد الشجاع جاء ألب أرسلان لا أرمانوس مجمع له 600 ألف أو 60 ألف يريد استئصال شأفة المسلمين أبعث مع الهدنة أعمل هدنة مع الراجل ده قال له مفيش هدنة أنت بتكذب النبي بتاعكم ولا إيه مش قال لكم هتنتصروا اتحرك الإيمان اللي بحكي لك عليه في الأمة دي نماذج من الأمة بقى دي اتحرك الإيمان بقى حينها داس الخوف بقدمه قلب أرسلان داس الخوف بقدمه داس ما طرأ على قلبه بقدمه ثم انتفض ودخل خيمته وتحنط وتكفن لبس الكفن وحط ريحة حنوط ثم لبس الدروع وخرج فربط يده في ذيل الفرس مش هسيبه ابدا يعني ربط يده في ذيل الفرس ثم كسر رمح كسر قوسه ثم نادى في الناس الا ايها الناس لا سلطان عليكم اليوم من أراد أن يرجع فليرجع فإني مقاتل اليوم عن بيضة المسلمين فإن أرمانوس جمع جموعا ليستأصل شأفة الإسلام ها هنا ولن أدعه يأمل ذلك فينا ثم قال أيها الناس لا سلطان عليكم اليوم ارجعوا إن شئتم فدخل 12 ألف خيمتهم في لمح البصر طب ده تعبانين ومسافرين راح السفر وراح التعب الإيمان في الأمة العريقة العظيمة دي كان في سلبيات اه كان في سلبيات كان في قدرية وجهمية وصوفية وغلاة في هذه الآونة اه كان في لكن الطابع العام لأمتنا أنها مزكاة فانطلق اثنا عشر ألفا إلى خيامهم فلبسوا أكفانهم ولبسوا حنوطهم وتحنطوا ففاح عبير اثني عشر ألفا في مكان واحد فما انتصف النهار حتى نادى المنادي هزمت الروم وأسر أرمانوس ولا كتب إلا المشرفية عندنا ولا رسل إلا الخميس العرمرمي اقرأ التاريخ بقى واضرب فيه طولا وعرضا تسمع الكلام ده حتى لحد آخر هذه الحروب الشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله كان يحدث عن شيخه الشيخ محمد نجيب المطيعي اللي هو مكمل كتاب المجموع صاحب تكملة المجموع الشيخ الأزهري المعروف الشيخ محمد نجيب المطيعي من مشايخ الشيخ أبو إسحاق الحويني والشيخ محمد عمرو وزير الطبقة يقول الشيخ أبو إسحاق حدثنا أنه في حرب السادس من أكتوبر أتي بنا كمشايخ الأزهر ومكثنا مع الجند في خنادقهم ثلاثة أشهر الجنود اللي كانوا موجودين ساعتها دول كانوا إخوة لا لا ده كان برضه لا زال في تشيب ما كانتش المسألة معروفة قوي وكان المجتمع مش زي ما أنت متوقع لكن من بركة هذه الأمة كما أقول لك الإيمان في جذر قلبها مخلوق مخلوق وفي أصل أخلاقها معروق كلموهم عن وفضل القتال هؤلاء وكيف صنع يهود مع النبي صلى الله عليه وسلم والوضع الحالي والجهاد والسيرة ودرسوا لهم مثل هذا يقول فكان الجندي يبكي لهم ويقول متى سنقاتل ده معنى كانوا متداريين في في النكسة النهاردة بيقول له هنقاتل امتى لذلك لم يكن الله أكبر ما كانوش متفقين عليها لا إنما خرجت من سويداء قلوبهم فهدموا حصنا كان متفق عليه بين خبراء الاستراتيجيين الحربيين ان خط برليف ده لا يقتحم اصلا وانه لاجل ان يقتحم ينبغي ان يثقب فيه 360 ثقبا 360 ثقب عشان تمر على هذا الخط وتعدو من خلفه صعدوه بالماء حتى قال بعض القادة العسكريين مدفع يزن 200 كيلو بيتفك ثلاث حتت ويشيلوا ست جنود كل حتة يشيلها اثنين في هذه الآونة كان يحملها الرجل بمفرده هو هو العسكري ده بعد الحرب ما يقدرش يشيله تاني أمة مؤيدة ومنصورة لذا صدق القائل إن لم يبدأ بنا التاريخ فاعلم أنه منكوس وإن لم يسطرنا في قائمته سفر السعادة فاعلم أنه مطموس ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا ما نسينا هذا تاريخنا أمة عريقة رأيت رجلا شابت لحيته وشاب شعر رأسه وانت خارج من منى بتجد الدنيا زحام كانوا يربون على السبعة مليون السنة دي قيل عشرة مليون الدنيا زحام شديد جدا فالاتوبيسات ما تعرفش تمشي فيلجأ أكثر الناس إلى المشي على رجليهم فنزلنا لنمشي على أرجلنا وبعض الشباب مش عاجبه نمشي كل ده والمسافة تقرب من 20 كيلو هنمشي كل ده على رجلينا وأنا أمشي رأيت هذا الرجل والله العظيم يا أخواننا يشهد الله عز وجل على ما رأيت هذا الرجل بقول لك رأسه ولحيته كالسغامة بيضة خالص وظهرت عليه آثار الكهولة شيخ كبير رأيته مشبكا يده خلف ظهره وهو من انحنائه وكبر سنه في وضع الركوع بلا مبالغة في وضع الركوع فعلا من انحنائه ماشي رافع كده ورافع كده ورافع راسه إلى أعلى وبيعمل ايه بيعمل ايه تخيل كده بيعمل ايه بيمشي صح والله العظيم رأيته يجري طلع يجري قلت لي شوف رجل عمرك 30 مرة وانطلق يجري الأرض تتكفأ 20 كيلو ده قبل الظهر كنا هناك تطلع من قلب منى إلى إلى المزدلفة سبعة كيلو من مزدلفة إلى آخر المزدلفة وحدود عرفات سبعة زيهم تعمق في داخل عرفات حتى تصل إلى المخيمات حوالي 5 كيلو 19 20 كيلو لذة المعاناة كما سأبين لك أمة استنفرت كل هذا العدد وهذا الضيق وهذا الزحام زحام لا يطاق زحام عجيب ومع ذلك بس لما سمعت قول الله عز وجل نفرت أمة مباركة أبشركم ربما مرضنا لكننا لا نكسر لا نكسر ونقول للعالم برمته أبشروا ولا بشرى لكم لن تمنحوا أكتافنا قط قط لكنها فرص مناورات لكن إذا حطت رحلها لابد أن تحط عندنا بفضل الله عز وجل ثالثا رأيت شريعة فزة احنا يا اخواننا ينبغي ان نعتز باسلامنا ما نمشيش بقى نحتاج ان احنا نحرف فيه وخايفين نذكر الحدود وخايفين نعتز باسلامنا ما ساس قانون أرضي قط الناس مثل ما ساست هذه هذه الشريعة الناس قط وانظروا قلبوا أبصاركم في الماضي والحاضر بس دخل دخل شهر ذي الحجة قبل أن يدخل ملايين آلاف مؤلفة ينطلقون جميعا وهم يعلمون أنهم سيعانون المعاناة سيعانون معاناة معناة ومع ذلك انطلقوا جميعا استجابة لله عز وجل شريعة فزة الشريعة التي غيرت بحيث الإنسان ينظر للناس كل هؤلاء ملل ونحل ونظرات و- وفقه ومذاهب وأئمة وبلاد وطقوس وأعراف كل هؤلاء انطلقوا إذعانا لهذه الشريعة يعني الشريعة دي إكسير عجيب غير هؤلاء جميعا في أقل من طرفة العين وكما ذكرت ذلك في شهر رمضان قلنا تغير دولاب أمة كاملة حينما صعد الصاعد وقال غدا أول أيام شهر رمضان بس تغير دولاب أمة كاملة لأجل ذلك شريعة حق لها أن تسوس الناس وأن تحكمهم شريعة فزة لنعتز بها شريعة ينبغي أن نعتز أن نعتز بها ونعلم أنها الترياق الوحيد القصة المشهورة التي يذكرونها في الثمانينات تفشت الخمور ودي تجدها برمتها في كتاب فز لفضيلة الدكتور الشيخ آه، سيد حسين عفان كتاب اسمه بشيرات النصر والتمكين ذكر هذه وأبحاث وغيرها مما يؤصل لك هذا الأصل في أمريكا الناس بيشربون الخمر كالماء تفشت الأمراض وطبعا لما شرب الخمر يخوض في المحارم فبقت البلد عربخانة نريد أن نحد من الخمر اللي هيشرب خمر هنسجنه اكتظت السجون ومحدش بطل بل بقوا يشربوا جوه السجن ما تعرفش مين اللي بي- بيدخلهم ال- لا يمكن ينصاعوا لقانون طب كل انسان له عقل وبيفهم يجي يكتب لنا ورقه كده ورقه عمل يقول لنا نعمل ايه وصلوا الى معرفش كام الف ورقه ان لم تكن بلغت اكثر من كده ورقة عمل كل الورق ده في الزبالة محدش آمن به قط حتى آل بهم الأمر أن تراجعوا في هذا القانون وأباحوا للناس شرب الخمر شوف هذه الصورة المظلمة أين هي من هذا الحديث الذي أتلوه عليك بل يتلوه عليك البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنت أسقي أبا عبيدة بن الجراح وعبد الرحمن بن عوف وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجاء المنادي ونادى ألا إنه قد نزل على رسول الله الآن قرآن يحرم الخمر قال فقال لي أبا أبو عبيدة أهرقها يا أنس طب آخر كوباية دي نشربها أبدا قال له أهرقها يا أنس يعني كان كل واحد عنده كوبايه وكانوا بطلوا خمره ابدا العرب كانت اعظم من هؤلاء شرب للخمر وادمان على الخمر حتى قال انس فسالت ازقه المدينه انهارا من الخمر انت عارف الشارع بره مبلول ازاي ال- ال- الميه اللي طافحه دي اهو ده صار اكتر من كده خمور يعني كان كل بيت عنده معمل خمر بطلوها ازاي شريعة فزة تخاطب فطرتك عشان كده لو استسلمت لها لأفلحت كذلك مما استفدته في هذه السفرة أنني تبينت معنى الإله فالإله كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما الإله من أله وأله الشيء يعني أحبه بشدة رأيت الأمة تحب ربها تحب ربها عز وجل لا أقول أنه ينساق إلى الأوامر لأنه مأمور فماشي بقى غصب عنه عبد لا بل يحب الله عز وجل لو رأيت الزحام في وادي مزدلفة لعلمت ما أقول لك أسأل الله عز وجل ألا يحرمنا جميعا وأن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة حتى نلقاه لو رأيت الناس لعلمت ما أقوله لك والله العظيم كانوا يصعدون إلى رؤوس الجبال الواحد يبقى وجبال مكة دي من أشد الجبال في العالم عشان كده علموا أن نقرة زمزم ما كانت إلا نقرة ملك ما تجيش دي بحفار ولا ما تجيش دي نقرة ملك لأن هذه الأرض الصلبة بالكاد على ما تستطيع أنك تخرق فيها خرقا أو تحفر بها بئرا أو تنفذ بها ماء جبال شديدة وعرة صلبة صلدة ومع ذلك يصعدون إلى قممها بس يبقى جوه حيز مزدلفة ليه؟ أصل النبي قال كده حينما كنا نناهض الناس يا جماعة ينبغي أن لا لا تترخصوا مثل هذا الترخص قال النبي خذوا عني مناسككم خذوا عني مناسككم في أكثر من موضع يقوم بين الصفا والمروة يقول خذوا عني مناسككم يقوم تاني على في عرفات خذوا عني مناسككم يقوم ثالث في موضع آخر خذوا عني مناسككم يعني كأن الأصل هو العزيمة ثم لما جاءه رجل كما في الصحيحين وقال حلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج تأتي الرخص إنما ابتداء تريد أن تختزل لنا كنا نقول لبعض المترخصين وبعض الذين يفتونهم بذلك تريدون أن تختصروا لنا وتختزلوا لنا خمسين ساعة عمل مع الله عز وجل أو يزيد إلى ساعة ما هو بعد أربع أيام شغل هيبقوا ساعة فيوم التروية المبيت في يوم التروية ب- ب- بمنى سنة يبقى ما باتوش وفي يوم عرفة يكفيك عشر دقايق قبل المغرب وزيهم بعد المغرب حتى يلتقي الليل بالنهار يبقى دي تلت ساعة الحجة وأول الحج تلت ساعة ثم تمر على مزدلفة مجتازا يبقى اسمك مكثت وانت ماشي كده على ما تخلص الوادي يبقى اسمك مكثت فيها هنيهة ما هو أي لحظة يبقى اسمك مكثت في مزدلفة ثم ترمي بعد ذلك في السحر على وزان أهل الأعذار ثم يرجع فيصلي الصبح في منى ثم من منى يركب وينزل إلى مكة حتى يركب في كل يوم ويأتي ليرمي الجمرة فهو لا يبيت بمنى يبقى اختصر الكلام في قد إيه ساعة ولا ساعتين شغل أيستوي هذا مع الذي يدأب لله خمسين أو يزيد على ذلك خمسين ساعة لا والله ما يستوون فكنا نقول للناس ذلك لما كثرت الأسئلة على مشايخنا هناك والحمد لله وهذا أيضا سيأتي معنا من فضل العالم كثرت الم... ال- ال- الأسئلة على مشايخنا وإرادة الترخص وربما تطاول متطاول يريد أن يترخص فظننت في نفسي أن الناس كلهم قد ترخصوا لا سيما حينما جاءت الساعة الثانية عشرة وجاءت الساعة الثالثة سحرا والناس بدأوا يقفلون من مزدلفة قلت خلاص كل الناس مشيت حينما ذهبت لأرمي, لأرمي الجمرة ظننت أنه لم يذهب أحد قط ولم يتخلف عن السنة أحد قط من كثرة الناس حتى كان بعض معنا بعض مشايخنا أصرح لك ببعض مواقفه الآن قلت يا شيخنا شوف الناس أربع خمس طرق الطريق مش أقل من عشرين متر عرضه أو ثلاثين متر مكتظ بالناس قلت له كأن مفيش حد بياخد بالرخصة أبدا حب لله عز وجل في قلب قلب الإنسان هو ده اللي ينبغي أن نخاطب أنفسنا من خلاله والدعاة يخاطبون الناس من خلاله في بعض الناس ما يعجبوش ان احنا نقول الأمة بخير يقول لك لا ده احنا لازلنا في مستنقع آسن وفي أرض بلقع قفراء ويفضل يجيب لك ألفاظ لا هذه أمة خيرة و- وقد برهن التاريخ قديما ويبرهن لكم الآن حديثا واسألوا البيت إذا لم تكن هذه الأمة فاضلة وتسعى إلى الأمام اسألوا البيت اسألوا الكعبة إن كان يجوز لها أن تجيبكم فاسألوها, بعين الق- فاسألوها بلسان قلوبكم لتسمعوا بأذان البصيرة سألوها من الذي كان يطوف بك قديما والآن ستخبركم أنه ما كان يطوف بها إلا كل كهل وعجوز وشيخ أما الآن فجل الذين يطوفون بها شباب وحالهم وأصبح عابد الأصنام جهرا حماة البيت والركن اليماني شباب يبذلون من مهج أموالهم حتى يتبركون بهذه الأراضي ويذهبون إليها ويقومون على شعائر الله عز وجل حب الله عز وجل مركوز ولذلك لما جيء بحمار صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يكثر شرب الخمر قال أبو هريرة رضي الله عنه فلما جيء به سكران قال رسول الله اضربوه فمن ضارب بيده ومن ضارب بثوبه ومن ضارب بنعله ثم قال قائل له قبحك الله ما أكثر ما يجاء بك فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يحب الله ورسوله يعني في حب لله ورسوله مع أيوة دعه فإنه يحب الله ورسوله بعض إخواننا كان في طريقي وراكب تاكسي قال ركبت مع ولد سواق وجهه كده يدخلك السجن 35 سنة هم 25 أهو، بس ده عشان وشه صعب قوي يدخلك 35 هو الواحد بيفتات برضه شيخنا بعض مشايخنا كان بيحدثني استاذ في الازهر بيقول لك وانا بعلم الورق مكتوب في ال في ال في ورقه بتاع الطالب في رابعه رابعه كليه حديث رابعه مكتوب له سؤال من هي ذات النطاقين فقال ذات النطاقين هذه امرأة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانت زوجا لأبي بكر فلما مات عنها أبو بكر تزو- تحولت إلى عمر ثم أنجبت لعمر ثم بعد ذلك تحولت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنها وهي قد كانت مرجعة لرسول الله قبل ذلك سؤال ماذا تعرف عن صلح الحديبية قال الحديبية هذه امرأة هاجرت مع رسول الله قديما ما بيسكتش ما يعرفش يقول ما يعرفش أبدا فبيقول وجهه فعلا صعب جدا فوقف عند رجل باع خمر والعياذ بالله باع خمرة وبعدين بيقول لأخونا مش عايز تنزل يا شيخ فالأخ تغيظ جدا طبعا في نفسه إيه اللي أنت بتقوله ده وبعدين يعني ايه حول وده بنرجوه من اخواننا ان هو يعني بدل ما تتغيظ وتضربه لا حول التغيظ ده لله تبقى مخلص فحول ذلك موعظة قال فقلت له وبعدين وبعد منزل يعني مفيش موت مفيش قبر مفيش آخرة يا أخي اتق الله الأخ نفسه يقول أنا ذهلت الرجل شكله م- م- من الذين لا يؤمنون بيقول فوجئت لقيته ركن العربية ووقف يبكي بكاء ما كانش متخيل يا أخي أم سلمة رضي الله عنها جاءت يوما لأبي سلمة فقالت يا أبا سلمة أما رأيت مررت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له على عمر بن الخطاب قبل الإسلام قال فقلت له قال إلى أين يا أم سلمة قلت أهاجر فقد آذاني قومك قالت فنكس رأسه على هيئة الآسف زعلان يعني قال أبو سلمة عمر يرق لنا عمر والله لو آمن حمار بن الخطاب لما آمن عمر فآمن عمر وصار أفضل أفضل من أبي سلمة ولا أبو سلمة أفضل من عمر عمر أفضل من أبي سلمة رضي الله عنه أفضل الصحابة بعد الأنبياء مطلقا أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا معتقدنا ثم العشرة وأصحاب الشجرة لا تيأس من أحد قط هذه أمة مباركة حب الله عز وجل في جذر قلبها ولذلك نقل الذهبي عن أبي الحسن الأشعري أبو الحسن الأشعري تعرف خلع المعتزلة ورجع إلى أهل السنة وقال أدين بدين الإمام أحمد في الأسماء والصفات قال ذلك وإن كان أبو الحسن, أبو الحسن البربهاري لم يقبل منه لما قال له كده قال له أنا أدين بما في أنا أدين بما يدين الإمام أحمد قال وأنا كذلك فأعرض عنه يعني برضو ما لكن أبو الحسن في الجملة آب إلى أهل السنة الشاهد أبو الحسن الأشعري يقول بعض طلبته دعاني عند موته فقال اعلم أنني لا أكفر أحدا من أهل القبلة قط فكلهم يريد وجه الله عز وجل ويريد الوصول إليه لكن من طرق مختلفة فلا يكفر أحدا قط طبعا هذا لا يدخل فيه من كفر ببدعته كغلاة القدرية وغلاة الجهمية والجماعة اللي, اللي أنكروا الله خالص دول لكن هو يتحدث عن إيه عن من كانت بدعته محتملة ما بين الفسق إلى ما يدنو عن الكفر عارف الذ- الذهبي بيقول إيه قال الذهبي وبه أدين في السير قال وبه أدين وقد سمعت شيخ الإس- شيخنا ابن تيمية رحمه الله وهو يقول أنا لا أكفر أحدا من المسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حافظ على الوضوء إلا مؤمن يعني هذه شهادة الرجل اللي بيتوضأ حتى لو كان طب الكلام ده أنا بدخله هنا ليه عايز أقول لك إن ده شهادة على حب الله الو- الموضوع في إيه في قلب هذه الأمة رأينا بذلا عجيبا حفاظا على الطاعة الرجل اللي حدثتك عليه طالع يجري ده رأيت رجل بالذات بقى الجماعة بتوع جنوب شرق آسيا دول قوم يا اخوانا مش عايز يسيب الحرم أبدا يبقى بيكح وتعبان وبرد ومش قادر يقف وهدومه متسخة يعني ما- مش ع... تحس مش عايز يروح عشان يغسل هدومه اللي يفوته فرض في الحرب همة عجيبة وقل أن ترى أحدا منهم يكلم صاحبه يعني هم ما بيمشوش إلا مع بعض ويطوفوا مع بعض وتلاقيهم دايما عاملين علامات كده حتى كان مره لقيت سرب طويل قوي عاملين ورده ورده حمراء دايما عاملين علامات كده يعلموا بيع- بيعلموا بعضهم يعني بال... لكن ما تلاقيش واحد ماشي يكلم اللي جنبه في غاية الهمة والإقبال على الله عز وجل يرجو, الله يرجو الإنسان ربه عز وجل أن يغفر لنا بأمثال هؤلاء كنت أرى الرجل منهم مفيش طبق يروح يجيب شوية رز في, في, في كيس شوية رز في كيس وعليهم صباعين كفتة مثلا وقاعد ياكل هو وزوجته وهو و- وصاحبه بس ما يقومش من ساحة الحرم ما يطلعش بره ما يروحش يقعد في فندق ولا يروح يقعد في بذل عجيب بل رأيت والله بعيني رأسي رجلا يطوف بالبيت وهو كسيح الطواف بالبيت صعب يعني انت عارف المشي على الرخام أصلا صعب الأرض صلبة الأرض التي ذللها الله عز وجل طئت معك أطا تروح وتيجي معاك كده الأرض بتاعتنا دي إنما الرخام ده يتعب رجلك لما تمشي عليه كتير لأنه صلب ده بقى كسيح مشلول بل رأيت رجلا وقد قطعت إحدى رجليه بذل في غاية العجب فضلا بقى عن العجائز المرأة اللي مش قادرة تاخد نفسها وماشية في وسط الناس همم عظيمة ومدد من الله عز وجل عجيب حب الله عز وجل في قلوب هؤلاء أيها الإخوة كذلك رأيت عبودية ظاهرة وما أحوجنا لمثل هذا عبودية ظاهرة في هيئة الإنسان وهو يلبس ثوبين أبيضين سرعان ما يتسخا وتمشي بيهم مسخين كده هو ده قمة ال ال الإيمان ليه يعني عشان الواحد يمشي ويسخ لا عشان تحس بالعبودية تحس انك انت عبد شوف بقى انت لما اختلطت بالأرض اتوسخت ولما جاءت الشمس فوق راسك شوية عرقت وبقت ريحتك مش كويسة يبقى تصلح أن تكون ربا اما المشي في وسط الناس قاعد تقول أنا ليه وأنا أصل أنا وأنا لما أقول كلمة ما أرجعش فيها أبدا فكرني بعض الإخوة بيقول أنا بقى أنا في مذهبي في البيت حنفي فأنا مفكره مذهبه حنفي على مذهب أبي حنيفة والله العظيم مش فاهم على مذهب أبي حنيفة أتري يقصد إيه حنفي فوانت بهذه الهيئة من العبودية عبودية الناس تمشي مسافات زي ما بقول لك كده 50 كيلو تعب بدأ يمشي حافي رجليه بقت متسخة أنا رأيت ذلك في نفسي بصيت لرجلي كده لقيت آه حاجة كرب ما انت ماشي بقى مسافة طويلة أوي حاجة صعبة جدا عبد لا تستطيع أن تطهر إلا بربك تحس بقى باحتياجك وانت بتقول اهدنا الصراط المستقيم مش ترى الفاتحه بقى ايه لا تحس باهدنا فعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم قال يا علي سل الله عز وجل الهدايه والسداد وتذكر بهدايتك هدايتك الطريق احنا نفسنا لما نيجي نقرا اهدنا الصراط المستقيم في سوره الفاتحه نفتكر مره انك تهت وانت صغير تهت في حتة أبوك سابك وضعت منه نزلت في طريق وتهت فعلا عن المشوار اللي انت رايحه بقيت قاعد تلف كتير كان شوقك قد ايه الواحد يصدقك تقول له بس بالله عليك الطريق منين يقول لك كده اهو ده ينبغي ان يكون اعظم منه لله عز وجل انك تقول اهدنا بهذا الشوق واذكر بهدايتك هدايتك الطريق افتكر وانت تايه وربك عز وجل وربك عز وجل هداك يقول ابن الجوزي في ترجمة عمر بن عبد العزيز في العبودية الظاهرة بل من هو أفضل من عمر بن عبد العزيز يعني لا يتجاوز الرتب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حج يا أخواننا حج شكله إيه حج بخمس دراهم على بعير لا إكافة له حتة السجادة كده لماها على ظهره خلاص طب والنبي كان فقير يوم الحج ولا إيه كان فقير النبي يا أخوانا ده ذبح 100 جمل أهدى ساق بين يديه 100 ناقة 100 ناقة مع أن الواجب على النبي كان إيه كان الواجب عليه إيه خروف لأنه كان قارن هادية خروف واحد خروف فذبح النبي كام 700 خروف مش الجمل بسبعة في 100 ذبح 700 خروف يعني كان معاه اهو إنما صعد على بعيره ولبى فقال لبيك حجة لا رياء فيها ولا سمعة آتيك عبدا ليه؟ لأنه كان له في الأنبياء أسوة قال صلى الله عليه وسلم عن وادي العقيق قال لبعض أصحابه انزل إلى هذا الوادي المبارك فقد نزل فيه هود وصالح يجأران بالتلبية عليهما قطوانيتين يلفانهما عباية كده أي حاجة لففها انت عايز تروح له تتمسكن بين يديه ما هو عايز تتم... هو ليه كتب الله على الحج المشقة عشان تفضل ماشي كده تعبان واه ومش قادر ويشوفك كده وانت عاجز في مشيك فتكون اهلا لمغفرته وكثيرا ما اذكر هذا الاثر الذي ذكره ابن رجب ان رجلا شابا سريا وجدوه يلبس ملابس رسة رسة ويل... ويمس... ويمسك بيده محجنا عكاز فنظروا اليه وقالوا انك رجلا شابا فلما تتكئ على هذا المحجن العكاز وأنت رجلا ثريا فلما تلبس هذه البزة الرثة فقال إن ابن أخي قد حبس فخرجت أتمسكن لربي حتى يستجيب دعوتي فيه فدعا الرجل ربه فأفرج عنه أن يتمسكن لربه شوف بقى هنا ملابس هيئة الإحرام بل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من لبى حافيا من الأنبياء ذكر عن موسى أنه لبى حافيا لب حافي عبودية ظاهرة لذلك تجد الناس لا يستحون يعني أنا دلوقتي وأنا قاعد ما أقدرش مثلا وأنا خارج من المسجد أزعق في الشارع أقول لبيك اللهم لبيك إنما أقدر وأنا رايح أعرف أزعق أو والله أتاني بعض الشباب وكنا نتحدث في المدينة وهم يحدثوني عن فقه الحج فقلت إن من السنة أن نجأر بالتلبية ما تقعدش كده وأنت مكسوف لبيك اللهم لبيك في سرك زعق قال أنس رضي الله عنه خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نلبي فما بلغنا الروحاء حتى بحت أصواتنا ملاش عندنا صوت نلبي وقال النبي في الصحيحين كأني بموسى قد انحدر في هذا الوادي يجأر بالتلبية يجأر بالتلبية أتاني ورأيت في عينه قمة الشوق وبيقول لي يا شيخ أنا نفسي في حاجة قلت له نفسك في ايه؟ قال لي نفسي أجأر بالتلبية انا مش هزعق او اقول لبيك عبوديه ظاهره تحس ان من جواك عارف يا اخوانا لا يستطيع المرء هناك ان يذكر شديد العقاب وشديد البطش والجبار والقهار ما تقدرش تسير هناك بين الحياء من الله فقط الحياء احنا قلنا الحياء ايه قبل كده الحياء مر بين مرتبتين ونظرتين ومقامتين اللي هما ايه نظرك لمعصيتك ونظرك لايه لنعمته عليك الواحد يبقى ماشي كده معقول انا حجيت سألني شيخنا الشيخ يعقوب حفظه الله قال لي حاسس بايه قلت له حاسس ان انا بلغت يا سيدنا كملت الاسلام كملت دين حاسس ان انا بلغت النهارده عدى يوم عرفه خلاص حجينا هو ما قابلني يوم عرفه قال لي ازيك يا حاج خلاص حجينا من يوم عرفه الحج عرفه حاسس انك بلغت لما الواحد يمشي كده انا وحملت إلى هنا وكتائب من الناس كانوا يريدون أن يأتوا وما أتوا بأي يد اللي عندك ماليش عنده حاجة ده من منته وفضله فقط يرجع المرء إلى نفسه يلاقي السماجة برضه والرجوع والنكوص وال... والروغان الثعالب وقرف فتشعر بحب بالغ له سبحانه وتعالى وحياء شديد منه سبحانه وبحمده فما تذكرش عندها بقى العذاب ولا قيل لزين العابدين ألا تلبي واقف على الجمل كده ومنكس راسه ساكت ما تلبي قال أستحي من ربي ما هو شالني وحملني لحد هنا وأنا عاصي أستحي من ربي فقالوا له بل لبي فقال لبيك ثم سقط عن دبته مغشيا عليه فهشم تعور عبودية ظاهرة قال هشام بن عبد الملك وقد تملك بعد عمر بن عبد العزيز فجاءه واشم وقال إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ من أموال الدولة ويجعل عنده في صندوق لا يطلع عليه أحد غيره فانطلق هشام إلى أخته فاطمة بنت عبد الملك وقال لها أين الصندوق الذي كان يخبئه المرائي على عمر بن عبد العزيز فين الصندوق اللي كان بيخبيه المرائي فسكتت فاطمة فلما ألح عليها فتحت له غرفة عمر الخاصة فوجد صندوقا بالفعل فكأنما صدق الرجل فانطلق إلى الصندوق وفتحه فوجد فيه مسوحا من صوف وغل لا في جلابية صوف خشن قوي وكلبش وغل فنظر إلى فاطمة فوجدها تبكي حتى بلت الخمار فقال ما هذا يا أختاه قالت كان عمر إذا جن عليه الليل يدخل في محرابه فيجعل الغل في عنقه ويده ويلبس مسوح, مسوح الصوف ويدعو الله ويبكي حتى الفجر عبودية ظاهرة الحج يغنيك عن هذا بقى عن هذه العبودية الظاهرة وانت شايف الناس تلبي مجال كله طاعة لذلك اللي بيبكي مش مستحم اللي جنبه ولا تتذكر ان في رياء مفيش رياء الناس كلها ما أن يلوي عنقه نحو السماء إلا وتنطلق عينه منفجرة أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا جميعا بين الحج والعمرة ثم الاستسلام لله عز وجل شوف يا أخوانا أدي عرفة أنت بتخرج من منى الخريطة كده منى وبعدين مزدلفة وبعدين عرفة تنزل انت من بيتك اول ما تنزل مكة اول ما تهل في الميقات تروح على مكة تطوف وتسعى ثم تنطلق بعد ذلك ان كنت قارنا او متمتعا الى لا تحل اذا كنت قارنا او مفردا تنطلق الى منى فتمكث بها يوما خد بالك يوم التروية ثمانية ثم في الصبيحة تخرج من منى حتى تمشي ما يقرب من عشرين كيلو حتى تمكث في عرفة سبيعات فما أن يختلط الليل بالنهار حتى ترجع من عرفة إلى مزدلفة فقط ثم تبيت في مزدلفة سويعات ثم تنطلق من مزدلفة لتكمل 20 كيلو تاني إلى عمق منى اللي أنا كنت فيها امبارح أو أول امبارح إلى عمق منى حتى ترمي الجمرة ثم تنزل إلى الكعبة لتفيض طب ما كنا خلينا شغل الكعبة مع بعضه يعني انزل الكعبة طوف طوافين واروح بينا اقعد اربع ايام على بعض وبعدين اطلع عرفة اقعد وانزل على المزدلفة واروح استسلام لا رأي لك الحج فيه عبودية الاسلام اللي هي الاستسلام دور على الطوب اللي انا حرمي بيه لو كنت انا برجم حد بعينه ادور على دبشة طب مش هرجم حد وهي عبودية يبقى اي طوبة تيجي في عندي لا لازم زي الخزف قد حبيت الفول لا حمصاية ولا بطخاية قد حبيت الفول طب ليه من غير ليه انت مالك انت عبد فتجد قمة اللذة والإيمان بهذه العبودية وانت بتقول حاضر يعلمنا الحج نقول حاضر لما ذهبوا إلى الصحابة وقالوا إذا تردى الفحل من فوق جبل أتأكلونه اليهود بيقولوا لهم قالوا له لا ما ناكلوش ده ميتة قال فإذا ذبحه أحد منكم بيده تأكلونه قال نأكله قال أفلا تأكلون ما أكل الله ما, ما قتل الله وتأكلون ما قتلتم أنتم لما نزل لما جاء هذا القول إلى النبي عليه الصلاة والسلام أجاب الله عز وجل قال إيه تعليل المسألة دي ما قالش تعالى قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه لا ذكر في الآية الثانية إيه وإن الشياطين أحسنت وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم ما قالش إيه ما قالش طب ليه المتردية عشان يبقى طب هي ليها علة ولا ملهاش علة ليها علة والعلم الحديث يقول لك ان الدم لما يتحبس في الجسم يدخل في قلب العظام اللي لا ينبغي ان يكون في العظام وهتاكلها بالشكل ده هتتعب انما من غير ما تطلع على العلم الحديث لما يقول لك كل دي وما تاكلش دي قول له حاضر او الحج كده روح عرفه حاضر ارجع من عرفه المزدلفه حاضر بيت النهارده في مزدلفه ما تكملش ماشي حاضر ثم انزل لمنى الى عمق منى حاضر وارجع لمنى تاني وبيت حاضر وانزل على الكعبه طوف حاضر ارمي سبع حصاد بس والجمرة الأخيرة بس الكبرى بس عدي الأولى والثانية والوسطى والكبرى بس حاضر بعدين بقى من ثاني يوم ارمي الثلاثة مع بعض كل واحد سبعة حاضر وبعد الزوال مش قبل كده اوعى حاضر استسلام في طياته الإيمان لما تستسلم لما أثنى الله على إبراهيم قال إيه وإسماعيل قال فلما إيه أسلم وتله للجبين لما قال استسلم اذبحوا حاضر لأن الاستسلام هو شهادة منك واضحة بأن الله هو العليم الخبير وأنك لا تعلم مش كده هو ده أصل التوحيد عشان كده النبي قال إيه بقى صلى الله عليه وسلم قال إيه لا تجد يوما الشيطان فيه أصغر ولا أحقر ولا أدحر من هذا اليوم يوم اللي بترمي فيه الجمرات ده ليه استسلام ارمي طوب خلاص والله العظيم يا اخوانا وهذا انا شعرت به احنا ماشيين بقول لك حوالي 50 كيلو في يوم وليله بس يوم ونص يوم مش ونص يوم واقل من يوم ونص كمان لما وصل الانسان الى ال الى ال الى عمق منى كنت خلاص حسيت ان طاقتي خلصت مش قادر امشي فعلا لما نزلنا في مزدلفه الدنيا زحمه خالص و و وما قدرناش ننام وبعدين المكان اللي لقيته فاضي مكان لقيته ممر الناس كان وراه حمام الناس رايحه جايه عايزه تعدي اللي نمته من الليل حوالي نص ساعه مع هذا المشي كله ثم مضيت في طريقي تارة أخرى إلى عمق منى وإحنا بقى ماشيين نجوز المزدلفة ونخش في منى إلى عمق إلى ما تعدي منى تبقى مكة عن يسارك ومنى في ظهرك بعد هذا المشي ما قدرتش حاسس إن خلاص طاقتي هتنتهي والله العظيم ما إن رأيت الجمرة الكبرى وسمعت الحصى وهو يضرب فيها ورأيت أيدي الناس أيدي الناس وهي بتتحرك كده إلا وانفسح شد صدري وانشرح ودبت في طاقة ما أدري من أين أتت أسأل الله عز وجل أن يتابع لنا بين الحج والعمرة إيمان عجيب بقول لك الأخ بيقول لي العمرة قلت له مش مسألة وقت ده الحج الفرض فرض السنة سنة الفرض فرض وقد جعل الله لكل شيء قدرا إيمانك إلى القمة عد جاز الخط بقيت حاسس بسعادة والثلاث أيام بتوع الجمار بالذات كثير من الناس ما يعرفش هو في ايه يعني ما عندوش بقى حته ان دي اسمها جمره وتخرج ما يستوجب النار من بدنك فاذا رميت ترمي الكبر والعجب والحسد طهره الناس ما عندهاش المساله دي بس تلاقي كله ماشي تعبان ومش قادر ساعه ما يجي عند ال عند ال عند العمود ده تحس ان جات له هستيريا كله يدب فيه النفس ويرمي و... شيء في غايه العجب حتى عديت على واحد كده بلدياتنا طيب قوي لقيته واقف مثلا بينه وبين الجمره زي انا والحمام كده بتاع مثلا 50 متر ولا حاجه واقف ماسك البتاع الله اكبر ويرمي على القفا اللي قدامه يا عم ارمي في الحوض انت بترمي فين الناس مفعمه الناس كانوا مفعمين الاستسلام يا اخوانا مش لازم نسال مش مش لازم ال- النظام العالمي الجديد اللي علمنا العقوق كل حاجة ليه وعشان ايه لا صح هذا الأمر من الله السمع والطاعة الراجل بيقول لي رافع بن خديج في الصحيحين بيقول له ايه بيقول له لقد فعل لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر كان لنا فيه فسحة أصل النبي أمرنا بأمر كده كان كان فسحة عندنا شوية مفتوح شوية عارف رافع بن خديج قال له ايه قبل ما يسمع حاجة خالص قال السمع والطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ده بقى عليك ما دقش عليك مش قضيتي اللي هو ايه سقايه الاربعاء وتاجير الارض على ال على ال النبات اللي بيطلع على الانايه النبي قال لهم لا ده ممكن يموتوا فما تاجروش بشكل ده السمع والطاعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عند السمع بقى تجد الايمان اللي عمرك ما هتشوفه ابدا وتجد لذه المعاناه مش انت تعبان بالمشي ده كله والله بيرتفع ايمانك ايمانك الى حد كما قلت لك يجوز الخط الاحمر مع انك تعبان اهو وماشي على رجلك اهو تعبان وبايت في العراء وعليك ال- الازار والرداء ومش قادر تقوم ولا تقعد احنا مش واخدين على كده واخدين على الهدوم اللي ساتره دي ومع ذلك تجد ايمانك في غايه العجب لذه المعاناه بالاستسلام لذا طريقنا الى المجد والسؤدد هو بالعبوديه انك تبقى عبد افعل تقول له حاضر ثم الاخوه والأخوة دي يعني شيء بقى احنا كنت أتمنى ان احنا نعمل درس هنا عملناه عندنا في البر والصلة بحلوان عن الأخوة وحق الأخ عليك وإحسان ظنك فيه الإخوة هناك ثمرات فاكهة والله العظيم كان بعض إخواننا ما قلت له على شيء إلا قال موجود ما يعرفش مش موجود دي خالص ماشيين في عز الحر رايحين عشان نصلي في مسجد نمرة كما نزل النبي بنمرة صلى الله عليه وسلم والجو زحمة وحر ما اعرفش جاب شمسية منين ولقيته ماشي مضلل عليا طب يا ابني ضلل على نفسك لا وانا وانت برضه يا شيخ تدخل لل... حتى كوباية الشاي عايزين سكر زيادة نبيل يجري ما اعرفش يجيب سكر منين فاكهة مش عشان انا مش بقول كده عشان هو بيخدم لا لا الاخوة كده كنا في منى وأقام ال- الشيخ يعقوب حفظه الله قام بنا قيام الليل وبتاع وفعل كده المسألة هناك الناس قامت قامت معاه فاكهة أخوة تجد الناس يساعدوا بعضهم بعضا لو واحد مثلا شال شنطة والله كان معانا أخ واحد قال له خلي الشنطة دي معاك بس لحد ما ما- شنطة جامدة خالص فضل شايلها لحد آخر عرفة آخر اليوم والراجل ما جاش قام جري على ال- المكاتب اللي هي الخزائن دي وراح دفع رسوم دفع رسوم كتير عشان يحط الشنطة دي أمانة عندهم وخد الوسط وفضل يلف على الراجل وزعلان جدا وكل ما يشوف حد يحكي له لحد ما رجع إلى مكة بعد ما انتهى انتهت الشعائر رجع إلى مكة فلقى الراجل قال له اتفضل ال- ال- الكارت اهو اللي تروح تقبض بيه وما رضيش ياخد منه فلوس أخوك الحق من كان معك ومن أضر نفسه لينفعك الأخ ده غالي بس مش هتعرفه إلا لما تشوف غيره بقى لما تشوف واحد معاه مثلا خسيس يعاملك معاملة سيئة تقول فين إن احنا النهاردة نفضل نقول للأخ أصل برضه أخ فلان بصراحة أخ منه مشهور عند الإخوة يقول لك أخ ده ده أخ منه بيقول لك المثل إيه ما يعرفش قدر أمه إلا اللي شاف إيه مرات أبوه مش كده حد شاف مرات أبوه في ال- في الحضور طيب أخيرا فضل العلماء إنك تعرف الحج من الكتاب ويمتحنك الشيخ وتاخد عشرة على عشرة ده حاجة وإنك تحج مع بعض أهل العلم الذين تمرسوا الحج دي حاجة تانية ولذلك يا أخوانا في الحقيقة كنت أعد من منن الله عز وجل علي أن لقيت سماحة شيخنا المربي الشيخ يعقوب حفظه الله لقيته بمنى أخذني يوما في يوم يوم العيد يوم الأضحى يوم الثاني يوم العيد النفر الأول أخذني وقال لي تعالى أنا هعلمك ترمي الجمار إزاي فأنا طبعا ماشي هتعلمني أرمي الجمار إزاي ده طوبة هرميها هي دي عايزة يعني فقه ما هو برضه الواحد فينا دايما فقيه بس أنا ما قلتلوش كده ما أقدرش انما يعني انا قلت في نفسي كده يعني هيعلمني ايه يعني راح واخدني كده وقمنا طالعين نمر- نرمي الجمره انت عارف الحديث لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى الجمره قال ايه قال فرمى النبي صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة فما دفع أحد ولا أخذ أحد ولا قال إليك إليك شفت أنا حافظه حلو إزاي دخلت أنا بين يدي الشيخ عملت زي العسكري الأتابك قاعد أوسع له في الناس وبتاع واخد بالك وأنا لقيت الشيخ ده يا أخي لا بي- لا بيوسع حد ولا بيزق حد فكان أول ما تعلمته فقه الحديث اللي أنا حافظه أنا حافظه قلت صحيح أنا ماشي قاعد أدافع عنه كده كالثور الهائج والحديث بيقول وما ولا إليك إلا النبي ما قالوش حتى وسع شوية يا فلان لقيت الشيخ يفرج له فرجة يمشي الدنيا قفلت يقف لا زق حد ولا قال لحد ولا عمل حد حتى بلغ بنا بين بيننا وبين الحوض زي انا والترابيزه دي كده. قال ارمي بقى ده اللي بيسميه اهل الفقه لا سيما الامام احمد كان دي لفظه له يقول احتساب الاجر بيقين الراجل اللي بحكي لك عليه اللي كان واقف بعيد ده واقف بعيد خالص وبيرمي في اللي قدامه فعلا والله بتيجي في اللي قدامه الله اكبر طخ واحد طويل قوي قوي قوي وبقى ايه اصلع خالص وحالق بقى طبعا فالدنيا معاه منوره خالص فدخل هو بس اول ما دخل في المقدمه طبعا هو برضو من الفقه اللي اتعلمناه من الشيخ انك تدور كده حوالين الجمره طبعا جمره العقبه آه، هي التي فيها السنه اما الباقي بتلف حواليهم زي ما انت عاوز انما جمره العقبه تجعل مكه عن يسارك ومنى عن يمينك تقف في الجنب ده كان في ظهرها في جبل فالناس كانت بترمي غصب عنها هنا وبعدين عشان التوسعات هدوا الجبل فبقت الناس تلف حواليها انما الجمرات الاخرى تلف حواليها ف... فال... ال- طبعا انت الفقه بقى بتاع المساله انك تفضل تلف حوالين الحوض كده تلاقي في الاطراف عند منصرف الناس رايق ده بقى اللي انا اتعلمته من الشيخ والا انا في جمره العقبه الكبرى ما كانش الشيخ موجود فقمت داخل في حطمه الناس لفوني في وسطهم لف كده اه لفيت وفي وهنا فعلا بقى في ناس بتموت انما المفروض تمشي كده و- وترمي من الجنب الشاهد ان ايه الراجل طبعا دخل منه السطوه لنفسه فدخل في حطمه الناس زي ما بقول لك بقى واصلع خالص الطوب نزل بقى في دماغه في ام راسه حسيت انه ما رماش الباقي تجاوز لنفسه فاخذنا الشيخ وراح داخل ماشي زي ما بقول لك عارف ال- آه، لما حكى ابو حنيفه عن حلاق قال لك تعلمت منه خمس سنن فلما انتهيت قلت له من اين انت قال انا تلميذ عطاء بن ابي رباح او راح تحس فعلا هي نفس القضيه مع الشيخ لا، ده, ده كمان رمي طوب ده رمي طوب لفقه فلذلك تجد ان العلماء لما يذكرون يقول لك مثلا الامام مسلم حج مع ابيه وحج في هذه السنة فلان مع فلان وكان إمام الحج الشيخ فلان لا يفتي في الحج إلا عطاء ليه الفقيه ده بيعلمك الحاجات اللي انت بتفكرها مسلمة تتعلمها منه كما قلت لك لما دخلنا في مخيم منى صار بقى معسكرا دروس نشطة في الحقيقة الشيخ حفظه الله نشط نشاطا جما بحيث انه كان بيدي خمس دروس في اليوم لا أربع دروس بس وأنا كنت بدي درس أربع دروس في اليوم و- وقيام الليل قال لي- وحتى يعلم الناس الأذكار قولوا يا أخوانا الأذكار فضل أهل العلم يعني فضل أهل العلم في الزنقة بقى في الحج فقط ولا لا لا وهنا أيضا تعلم أن الله لن يخلصك إلا بهؤلاء دول الذين فتقوا لسانك بالذكر وشقوا طريقك نحو نحو الطريق إلى, إلى, إلى الله عز وجل فكان ينبغي أن نحترمهم هذه رسالة لمن يريد الآن أن يجعل كل عالم على ميزان النقد ظنا منه أنه يخدم الكتاب والسنة لا يا أخي أنت لا تخدم الكتاب والسنة بل أنت تضر الإسلام إذا ما أسقطت هؤلاء وإنما سدد وقارب وامدح على قدر الصواب يكثر من الموضوع من الممدوح الصواب ومن ذا الذي مساء قط ومن له الحسنى فقط قال معاوية رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تتبعت عورات الناس أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم أصل أنت لو فضلت ماشي ورايا عشان تدور ليه على سقطة هتلاقي ولا مش هتلاقي هتلاقي أكيد أفسدتهم أو كدت أن تفسدهم فضل أهل العلم قال ابن القيم رحمه الله وبها نختم وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الجاهلين بها أعظم عند الله عز وجل من تبليغ السهام إلى نحور الأعداء فإن تبليغ السهام إلى نحور الأعداء يحسنه كل أحد أما تبليغ السنة فلا يحسنه فلا يحسنه إلا العالم نسأل الله عز وجل أن يتابع لنا وإياكم بين الحج والعمرة وألا يحرمنا أجمعين بعض إخواننا بيقول إن احنا لما بنسمع بعض الدروس التي تحفز الهمم ببقى عايز أكسر الدنيا أريد أن أكسر الدنيا لا ما كسرش حاجة خليك هادي ولكن إذا خرجت لا أفعل شيئا بل قد يسوء حالي فأخبرني ما في الحقيقة هذا مؤشر خير ليه؟ لأن الذي يستجيب يدل على أن في قلبه مخزون إيماني بس كل الموضوع أنه زي ما بيقول ابن القيم أن هناك فرق بين القوة العلمية والقوة الإرادية قد يعلم الإنسان فضل صلاة الفجر لكن ليست عنده من الإرادة ما يهيئه لأن يداوم على صلاة الفجر فلا يفلح المرء إلا أن تتسق معه قوة العلم وقوة الإيه؟ وقوة الإرادة فأنت بس جاهد نفسك وقوي إرادتك أنك تخرج من هنا زي ما أنت على ما أنت عليه وابدأ بالقليل وداوم عليه آه، يكثر منك الخير آه الأكل والنوم عورتان بس الحديث فيه ضعف لكن هذا من المروءة يعني ما كان الحديث فيه ضعف إنما العلماء كانوا متعودين على كده وده برضه بحسب ال- يعني بحسب الأعراف هذا بحسب الأعراف لكن لا أظن أن هناك زمان يبيح للمرء أن يأكل في الشارع إلا يعني إذا اضطر لذلك هذا من المروءة البدعة المذمومة والبدعة الممدوحة وفي سؤال آه، قبل ما نسافر كان الأخ ذكر قول العز بن عبد السلام وابن حجر البدعة مختلف فيها بعضهم بيقول هي تخضع للأحكام الخمسة ويؤيده ابن حجر وعز الدين بن عبد السلام وجماعة وبعضهم بيقول لا هي مكروه وحرام بس كما يقول الشاطبي رحمه الله ويستظهر ذلك فالحكم في هذه المسائل بين هذين المذهبين يكون لأهل العلم الراسخين ما تاخدش مذهب واحد وتمشي بيه إن بكل البدع حلوة ولا كل البدع آه، ولا كل المحدثات دي تبقى ايه تصل الى الحرمة مثلا انما يكون الامر فيه اخذ ورد سجود الشكر لا سجود الشكر ده لا يحتاج الى وضوء لان النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه الخبر كان ينزل ايه يخر سجد ابو بكر طب النبي كان دايما طاهر ابو بكر كان يخر سجدين على طول فالاظهر انه لا يحتاج الى اما سجود التلاوه فبعضهم يقول انه يحتاج الى وضوء كثرة سجود الشكر الشكر في غير أوقات الصلاة والفرائض لا هو النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أحدثت له نعمة سجد إنما إن احنا نذكر النعم فنسجد مثلا لا إنما ما حمد ما ما وفي حق الله في الشكر بمثل أن يقول العبد الحمد لله فإذا ذكرت نعمة قل اللهم لك الحمد يا رب اللهم لك الحمد أعمل إيه لما بنت عمي تحب تسلم عليا ما تسلمش عليه لا تصافحها طب هتعمل إيه لا السلام عليكم من بعيد كده ازيك يا فلان فيها إيه دي يعني ده م- ما فيهوش حاجة هم هم دلوقتي خلاص عرفوا إن الشيوخ ما بيسلموش على حد فأنت وقيت نفسك مش هتبقى تناقشك ولا هتكلمك ولا حاجة إنما المصافحة لا تجوز في وسط مكان في من يضحك ويزخر من الالتزام وتعد هذه ضريبة هيفضل يقول لك ايه يا عم الشيخ وازاي مش عارف ما بتسلمش والتخلف اللي انتوا فيه دوت وبوظتوا لنا الدنيا يا ارهابيين يا خونه يا اولاد اللذين كنت لسه والله اقول اقول لرفيقي الدعوه لا يسلم صاحبها من شانئ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا زال سم خيبر يعمل في ايه يعمل في قلبي قال عند موته ايه عليه الصلاة والسلام قطع سم خيبر أبهري صح عشان يصدق فيه قول, قول الله عز وجل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون في المستقبل لا يفتم الأمر المشايخ الكبار مشايخنا أنتم تظن أن عندهم كلمة اتفاق لا هناك شنأة كثر يجلسون معهم وقلوبهم عليهم لا يسلم المرء قال الشافعي وهو الخبير المدرك بالناس قال رضا الناس غاية لا تدرك مش ممكن تدركها أبدا انتوا عارفين قصة جحا والحمار عارفين قصة جحا والحمار خلاص ما اقولهاش يعني طب هقولها قصة جحا والحمار جحا شال الحمار ماشي بالحمار ركب ابنه ركب هو وابنه بيجر الحمار الناس عدوا عليه قالوا شوف جحا الواد الصغير تعبان يا عيني و- وراكب هو على الحمار وتقيل كده وهو بيجر الحمار نزل من على الحمار ركب ابنه وجر هو الحمار قالوا شوف الابن العاق راكب على الحمار وابوه هو اللي بيجر الحمار نزل هو وابنه من على الحمار قالوا شوف جحا مجنون معاه حمار ومش عايز يركبه نزل هو وابنه وشال الحمار قالوا جحا شال الحمار غاية آه، رضا الناس غاية ايه غاية لا تدرك ما تفكرش انك هترضي حد ابدا وده يقوي التوحيد في الحقيقة مش عارف اقرا ده ايه أح- احبك الذي احبتني من اجلك اه الصلاه في الحقيقه الصلاه اصل الصلاه هي الدعاء قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وصل عليهم وفي الصحيحين قال اللهم صل على ال ابي اوفى فلا باس لكن هي كلمه مش مستعمله كتير يعني كذلك كلمه عليه السلام أو قول الإمام علي مثلا في بعض الناس يقول لك ده علم على الشيعة عشان كده طعنوا في الشوكاني إن يقول علي عليه السلام فاطمة عليه السلام طعنوا على الصنعاني بالتشيع الرفض غلو التشيع ده في الحقيقة ده غلو مننا احنا أنا دونت عندي كلام للبخاري قال الإمام علي أكثر من موضع للذهب في السير يقول الإمام علي في حد يطعن في حد بهذه البدعة الشنعاء الشنعاء بمجرد كلمة الكلمة الطيبة صدقة أظنه في سياق وتبسمك في وجه أخيك صدقة لكن خلينا نرجع مرة ثانية نشوف ده حديث ولا إيه لا ما اعرفش موضوع بقى الرسالة ال- ال- الناس مختلفة مسألة الشحن على الهواء الناس بيتكلموا فيه فالأورع لنا يا إخوانا إن ما نعملوش فيها إيه لما تنزل تشتري كارت من تحت يعني هو لازم تتصل بال هو يبقى- يعني يا اخي خليك نشيط شويه والكسل وصل معاه لحد كده زي بعض اخواننا بحدثه عن الغساله الاوتوماتيك بقول له أصل هي الغساله دي بتعصر بيتكلم ان زوجته تعبانه فاقول له غساله الاوتوماتيك دي بتعصر وبتغسل وتعصر كمان فانت بتطلع الحاجه معصوره يعني حتى لو نشرتها كده على السرير بتنشف وتبقى كويسه لقيت الاخ سكت شويه وقال لي اما لو يخترعوا كمان غساله تنشر الغسيل ايه يا اخويا التنبله دي في- لما يسمع دروس يحصل له شك هذا عجيب المفروض لما تسمع دروس تستيقظ انما هي المشكله انك انت تروح الاخوه لازم يبقوا حريصين لما الاخوه المبتدئين يودوهم درس لما تودي اخوك درس ما تروحش بقى لسه هو ملتزم تروح موديه درس في العقيده يقعد بقى الشيخ حسن عبد الستير الله يمسيه بالخير ويكلمك في الاسماء والصفات والتقرير والمعتزله قالوا ايه هيرتبك لا الدرس ده ما يحضروش هو خليه يحضر العقيدة يحضر عموم التوحيد خليه يحضر كده النظر في آلاء الله ويرحم الله الشيخ يعقوب الله يحفظه كان عامل لنا زمان خالص في قولة بقى من حوالي كده 10 سنين ولا حاجة حاجة مشروع اسمه مشروع الرجل الواحد انك تدعو واحد في 21 اسبوع 21 اسبوع تمسكه كده تظبطه ي- يبقى كويس يعني فقال تشيل في جيبك امحايه وتعمل نفسك يعني مش قصدك وانت ماشي معاه كده تلاقيك بتحط ده في جيبك ايه ده يا تصدق لقيت في جيبي امحايه ايه اللي جابها في جيبي دي قال يعني واخد بالك وبعدين تروح م- سبحان الله العظيم يا اخي شوف الامحاء دي الواحد يحطها في التراب ويسقيها تلاقي طلع منها ال- البتاع اللي عامله زي الذره دي يطلع منها فسله كده كبيره كده وتنبت ويطلع قمح كتير قوي و... ده ده بقى عشان تاسسه عدل انما انه يبدا بمثل هذه الاشياء عشان كده بعض العلماء كان يقول لا يتحدث عند العامه بالصفات ما تقعدش تثبت الصفات عند الناس مش عايزين نضرب امثله بعض بعض الناس حدث بالحديث تتوهج النار حتى يضع الجبار فيها رجله واحد من العامه قال حافيا او منتهى لنا شيخ فما تخليش الناس ت- ما- ما تلعبش في دماغ حد الإجمال في هذا يكفيه قال الإمام أحمد عقيدتنا في الأسماء في إثبات الصفات كعقيدة العامة يعني أبويا وأبوك بيقروا من زمان قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي حد فيهم قال إيده وبص لإيده والدي ووالدك الناس الناس اللي هي من العامة ما حصلش أبدا إنما إحنا لما بناخد في مثل هذا بيحصل فيه شك ووسوسة وعليك أن تكثر من قراءة القرآن ومن قيام الليل وذكر الله عز وجل بقدر الإمكان تكلم عن الدعوة وأخلاق الدعاء والهمة فيها ولو بإيجاز كان في خطبة معرفش أنا خطبتها هنا اسمها حينما تزهر الحروف كانت عن الدعوة إنما يعني في الحقيقة التأصيل أن نتكلم عن العلم أكثر عشان احنا كل... كلنا بنحب نتكلم لا تعالى خلاص ما تجيبش تاني بقى بعدين مش هنكمل دول برضه تقدم لي اخ وانا متردده لانه بيقول لي انا بتكلم مع بنت خالتي في التليفون من فتره الى فتره بعيده صله رحم فقلت له تكلم عن طريق زوجها قال لي اصل هي اللي بترن عليا ولا هي اللي بترسل لي لو لسه مخطوبين ما تاخديهوش الطيب احسن طالما تسامح كده في الاول يبقى احنا يا اخوانا بعد الزواج في كثير من الشباب بيبقى عايز عايز واحده عايز يظفر بواحده ويبقى اسمه متجوز وخلاص انها بعد الزواج بيحصل فيه آه، حاجات تانية يعني مش بيبقى هي مش بيبقى هو الظاهر بس بيبقى في اشياء اخرى عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه إذا ان جاءكم من ترضون دينه وخلقه قال فاظهر بذات الدين ليه لانه عند قضاء الوتر يستوين النساء جميعا ايه بقى اللي بيبرز ويفضل دي عن دي الخلق بيقول آه، بعضهم بيحكي عن هارون الرشيد أنه يوما نثر على بعض جواريه ملك يمينه حلال يعني نثر عليهم دنانير فكل وطع الدنانير التركيات الجميلات إلا واحدة سمراء سوداء آه، كده ما وطتش على حاجة فقال ما منعك أن تفعلي مثل ما صنعنا أخواتك فقالت إني ما أردت الدنانير وإنما أردت الكف الذي رمى بالدنانير شفت الحتة دي فكانت أحب الناس إليه كانت أحب الناس إليه فده ده من الدين إن المرأة إن المرأة حور العين تغازل المرأة منها ز- إن المرأة يبقى لها من الدين بعد كده يذهب هذا الخلق الحسن خلق المرأة الحسن